الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة
من إنجيل يوحنا أصحاح 15 إنجيل يوحنا أصحاح 15 أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا في انا الكرمه وانتم الاغصان الذي يثبت في وانا فيه هذا ياتي بثمر كثير لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ان كان احد لا يثبت في يطرح خارجا كالغص فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق ان ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا أثبتوا في محبتي إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم عدد 18 إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم عدد 26 ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء آمين من آخر كلمة في هذا الأصحاح أحبائي يتضح لنا أن الموضوع الرئيسي الذي يتناوله الرب يسوع في حديثه الوداعي في هذا الأصحاح مع تلاميذه هو الشهادة. لما كان بالجسد على الأرض كان هو الشاهد الأمين، وبعد أن مضى إلى السماء ترك هذه المسؤوليه علينا نحن ونحن في هذا العالم لكي نمثل المسيح ونظهره في حياتنا امام العالم اصح 13 من انجيل يوحنا يشار الى ارجل التلاميذ حيث انحنى الرب في نعمه كثيره وغسل ارجل تلاميذه ومسحها بالمنشفه التي كان متزرا به في اصحاح 14 يشار الى قلوب التلاميذ عندما خاطب قلوبهم قائلا لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فامنوا بي في بيت ابي منازل كثيره انا امضي لاعد لكم مكانا وان مضيت واعددت المكان اتي ايضا واخذكم الي وجي في اخر الاصحاح او الجزء الاخير منه قال انا مش هستنى لما لسه بدري طبعا كان وقتها لسه بدري على بال ما اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا دي لسه لها شويه كتيره لكن ان احبني احد يحفظ كلامي ويحبه ابي واليه ناتي انا والاب هو ايه اللي في بيت الاب هو والاب يقول انا والاب اليه ناتي وهو على الارض المؤمن الحلو المطيع اللي باحث عن فكر الله في حياته وعن رغبات الرب لكي يتممها هذا المطيع الحلو اليه ناتي وعنده نصنع منزلا هنقل له السما الى قلبه هوصل له افراح بيت الاب انا والاب مش هاجي ازوره زياره حلوه الزياره اللي رب عملها لابراهيم مثلا قد ايه كان فرحان بس دي كانت زياره لكن يقول انا مش جاي ازوره زياره وامشي لكن عنده نصنع منزلا يا لها من حاله سعيده احبائي جو بيت الاب افراح بيت الاب الشركة مع الآب ومع ابنه مفيش أعلى ولا أسمى من هذه الحالة على الجبل حيث الدنايا تصغر والعالم يغيب وفي انفراد معه نبقى مهللين فجيد يا ربنا نكون كل حين آخر كلمة في أصحاح 14 يقول لهم قوموا ننطلق منها هنا انا بتصور منظر التجلي على الجبل لما بطرس فعلا قال للرب يا رب جيد ان نكون ها هنا هو في احلى من كده مفيش اسعد من الحالة اللي احنا فيها وانت قدام عينينا في مجدك وفي بهاك لكن ما كانش ينفع انهم يقعدوا على الجبل على طول كان عليهم ان ينزلوا الى الوادي وما ابعد الفرق يا احبائي بين الجبل والوادي امجاد الجبل واحزان الوادي على الجبل المنظر رائع السماء صافيه الابن الوحيد في مجده وفي بهاه ومع موسى وإيليا يتكلمان معه وسحابة الحضور الإلهي سحابة المجد تظلل الجميع جيد يا ربنا نكون كل حين عارفين أول ما نزلوا الوادي شافوا إيه ياه على المنظر اللي كان تحت الولد اللي فيه روح شرير وعنده حالة صرع مر والروح الشرير متهيج وعنيف جدا ويمسك الولد يصرعه ويرميه في الماء ويرميه في النار ليهلكه والتلاميذ ملفوفين حواليه وعايزين يطلعوا الروح الشرير ده مش عارفين يطلعوه مش عارفين يطلعوا الروح الشرير من الولد آه منظر مؤلم للغاية على الجبل منظر المجد في الوادي ما يفعله الشيطان في النفوس التي قد اقتنصها لارادته لكن لابد ان ننزل الى الوادي فهناك نفوس محتاجه ان نشهد لها عن المسيح اصح 15 بعد ما الرب قال لهم قوموا ننطلق منها هنا قال لهم يلا بينا للعالم علشان تكونوا شهود ليا من اين ننطلق لنكون شهود للمسيح ناجحين ننطلق من جو الشركه مع الاب ومع ابنه ننطلق من جو المقادس في محضر الرب ننطلق بطاقة روحية متجددة لعالم بائس مسكين. أصحاح 15 الرب شبه نفسه بالكرمة الحقيقية. الكرمة الحقيقية أصله كان في قبل كده كرمة رمزية. اللي هم مين؟ إسرائيل. إسرائيل كانوا هم الكرمة الرمزية. اللي الله كان نفسه يلاقي فيهم ثمر يفرح قلبه. مزمور 80 يقول كرمة من مصر نقلت. إشعيا خمسة لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة حوطوا بسياج امتيازات إسرائيل لما فصلهم شعب يسكن وحده نق حجارته حفر فيه معصرة وغرسه كرم ثورق أجود أنواع الكروم عمل فيه كل ما يمكن ان يعمل وانتظر ان يرى ثمرا وان يصنع عنبا هذا الكرم اللي غرسه انتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا فشل اسرائيل في ان يكون شهاده للرب في الارض فجه هو بنفسه وكان هو الشاهد الحقيقي الكرمة الحقيقية ما هي الفكرة الرئيسية في الكرمة ولماذا الرب يشبه نفسه هنا بالكرمة لما نرجع لسفر القضاة يا أحبائي أصح تسعة وعدد 13 نفهم الفكرة الرئيسية في الكرمة هناك في المثل اللي قاله يوثام عن الأشجار قال الأشجار اجتمعت وراحوا للتينة وقالوا لها تعالي املكي علينا التينة قالت اترك حلاوتي وروح علشان املك على الاشجار انا مش ممكن اعمل كده راحوا للكرمة قالوا لها طب يا كرمة تعالي انت املكي على الاشجار قالت ايه اترك مسطاري او عصيري الذي يفرح الله والناس واروح املك على الاشجار انا مش ممكن اعمل كده راحوا للعوسج نبات شوكي قالوا له طب ايه رايك تيجي انت تملك علينا قال انا املك عليكم قوي هي كده الرجل المناسب في المكان المناسب انتوا كلكم نظر انكم جيتوني عشان انا انفع املك عليكم فعلا يا احبائي ياما في افراد كل شهوة قلبهم انهم يتراءسوا على شعب الرب وكل واحد فيهم ياخد منصب وياخد مكان انه لا يبحث عن مكان للمسيح لكن بيبحث عن مكان لنفسه لكن ارجع للكرمة اللي قالت أأترك مستار أنا مش شغلتي إن أنا أتريث ولا أتسلط لكن أنا شغلتي حاجة واحدة بس أو حاجتين إن أنا أفرح الله وأفرح الناس بس يا لها من فكرة رائعة يا أحبائي عندما نطبقها على المسيح ونطبقها على أنفسنا احنا عايشين هنا عشان ايه عشان نفرح الله وعشان نفرح الناس المسيح عندما كان بالجسد على الارض كان هو الكرمة الحقيقية التي تفرح الله وهل فرح به الله واي فرح يا احبائي ملأ قلب الاب بالفرح والسرور لقد ظل يبحث عن انسان في الارض يلاقي فيه لذته وشبعه وفرحه فلم يجد في الارض سوى الاحزان بسبب الخطيه كل بشر افسد طريقه على الارض كل تصورات قلب الانسان شريره كل يوم ومنذ حداثته ويبتدعون شرورا والرب عمال يتطلع من السماء على الارض وعلى الانسان نفسي اشوف انسان يفرح قلبي أربعة آلاف سنة من آدم للمسيح لم يجد سوى الأحزان لدرجة إن جه عليه يوم وقال حزنت أني عملتهم نهاية كل بشر قد أتت أمامي تصوروا المنظر يوم ما نزل الطوفان يا أحبائي قد إيه كان الله عاصف وغاضب جدا يوم انفجرت ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء وتعاظمت المياه جدا وتعاظمت المياه خمس مرات يذكر هذا التعبير في تكوين سبعة وتعاظمت المياه وانمحى كل انسان وكل كائن حي عن وجه الارض لكن يوم ما اتولد المسيح نبص نلاقي جمهور من الجند السماوي يزحمون قبة السماء وقد أدهشهم المنظر هذا المولود العجيب المتضع اللي ملوش مكان في أي بيت لكن ولد في مزود بيت لحم الملائكة بيزحموا بعض وما بيتفرجوا على هذا الشخص الفريد اللي راضي انه يأتي الى الارض انسان متضع رنموا وقالوا المجد لله في الاعالي وعلى الارض وايه كمان وبالناس المسرة امثال تمانية هو يقول انا كنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه وفرحة في مسكونة أرضه المسيح عاش 33 سنة ونص على الأرض السماء كانت مفتوحة عليه بكل الإعجاب ولم تغلق إطلاقا في وشه والأب يبص كده يتطلع إليه في, م... في سيره في جلوسه في نومه في صحيانه في جوعه في طعامه وشرابه في كل ما قال وكل ما فعل كان بيفرح الله ده حبيبي الذي سرت به نفسي روح نزل واستقر عليه في المعمودية في هيئة حمامة شهادة منظورة وشهادة مسموعة يعني الأب بصوت مسموع يعلن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت أيوة محدش شايف الآب لكن الصوت جلجل في المكان كله ليه الآب قال عنه كده لأنه كان ليه 30 سنة على الأرض كل الناس يقولوا عليه ده ابن النجار الاب قال ابدا ده مش ابن النجار ده ابني الحبيب الذي به سررت صور الروح القدس يا احبائي كيف امكن للروح القدس ان يستقر ويستريح على انسان ده ما حصلش اطلاقا بالشكل المبدع ده والروح في هيئه جسميه مثل حمامه يعني الروح في ملء وداعته نزل واستقر ولم يجد في هذا الانسان شيئا يكدره اطلاقا شوفوا احنا ياما الروح القدس بيحزن ويتقدر فينا ده اقل فكر يقدر ويحزن الروح القدس اقل عاطفة غير مقدسة تحزن الروح القدس اي كلمة تطلع مش في محلها تحزن الروح القدس اي تصرف احمق يحزن الروح القدس لكن ما امجدك يا رب المجد وانت انسان على الارض الروح يستريح ولا يجد فيك شيئا يعكر او يكدر او يغاير طبيعته القدوسة شخص رائع جدا به سر الاب جدا وبه تم رضاه على جبل التجلي هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا يفرح الله ويفرح الناس مسح الدمع السكيبة من عيون البسطاء نازعا حزن الحزانة زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا عنا الشقاء ليه كان بيقول يصنع خيرا عشان يخفف المعاناة التي سببتها الخطية يرفع الأحزان التي أحدثتها الخطية وما كانش يرتاح غير لما يشوف ان اللي قدامه ارتاح وزي ما كنا بنتكلم في المؤتمر حتى في الثبوت كان يشفي ويخدم ويتعب لانه مش ممكن يرتاح وشايف ناس بتئن حواليه يفرح الناس ياما الخطية كسرت قلوب وحطمت بيوت ودمرت كيان الانسان نضرب عيننا في كل اتجاه نلاقي اثار الخطيه بصمات الخطية أحزان الخطية حتى الخليقة غير العاقلة بتئن وتتمخض معا إلى روحوا المستشفيات وشوفوا نتائج الخطية روحوا القبور وشوفوا شاب وشيخ رجل وامرأة وطفل غني وفقير بالخطية الموت لكن هو جاي علشان يعالج الأثار دي ويفرح الله والناس كان كذلك في حياته حياته الحلوة دي احنا احبائي خدنا نفس صنف الحياة ده اللي يفرح الله والناس وعشان كده بعد ما هو غاب من العالم الله عايز يشوف الصورة الحلوة دي في المؤمنين عارفين الله في الأزل عيننا لنكون مشابهين صورة ابنه لأنه مفيش أحلى من كده مفيش أجمل من كده مفيش أروع من كده قدام عينيه وعايزنا طول الأبدية في بيته مشابهين صورة ابنه بس لغاية ما نوصل هناك ولغاية ما تبتدي الأبدية عايزنا واحنا هنا على الارض نبقى مشابهين صورة ابنه لقد اخذنا صنف الحياة الجميل بتاع المسيح ونقدر نعيش زي ما عاش يكلمنا بقى عن ان هو الاصل واحنا الاغصان أغصان في الكرمة تسري فينا حياة الكرمة عصارة الكرمة وبهذا نستطيع أن نأتي بثمر في ثلاث أنواع من الأغصان كلمنا عنهم في الأصح ده النوع الأول كل غصن فيا ده غصن حقيقي في المسيح كل غصن فيا بس يا خسارة لا يأتي بثمر خلوا بالكم مش بيقول لم يأتي بثمر لا ده كان مثمرا وكان نافعا وربما كان خادما لكنه توقف عن الإثمار وما عادت له شهادة في هذه الحياة وفشلت معه كل وسائل العلاج والإصلاح وأصبح وجوده بالخسارة عمال يخرب مؤمن مؤمن بس يا للفشل الذريع ويا للشهادة التي تحطمت ومش ناوي يرجع ولا يتوب المرنم بيقول فهد نفسي يا يسوع تبقى دوما قربك وإذا ضلت خطايا عن مسار دربك فأنا إنسان مسكين قد تنحرف خطواتي عنك لكن اعمل معروف ما تسيبنيش إذا ضلت خطايا عن مسار دربك علمنها تسرع الخطوة رجوعا نحوك حتى ما تعرف نفسي عظم معروفك لي أدرك ربي صلاحك بفهم أكملي قد انت حلو يا رب قد ما سبتنيش قد ايه انت كنت مترفق بيا في يوم ضعفي وفشلي قد ايه ايدك امتدت الي وجذبتني نحوك قد ايه عالجتني قد ايه شلتني شيل في يوم ضعفي وفشلي أدرك ربي صلاحك بفهم أكملي هذا تتويج أمالي أيها الرب العلي مؤمن كانت له شهادة وكان مثمرا ونافعا لكنه توقف عن الإثمار ربما العالم جذبه ربما جرفوا التيار ربما مقاومته ضعفت ربما بريق هذا العالم شده ربما هموم الحياة ضغطت عليه وأثقلته لأي سبب من الأسباب ما عادش هو الغصن المثمر الحلو اللي بيفرح الله والناس لكن ده ممكن يكون اكتر من كده ممكن يكون بيسبب اهانه كبيره للشهاده ما هو انا يا اما بجيب لقدام يا اما بجيب لورا عاده يعني مش بفضل ثابت لو فضلت ثابت شويه دي ربنا يستر لانه في احتمال كبير جدا ان انا اجيب ورا واذا بجيب لورا محدش عارف الامور هترسى عليا يا احبائي ومحدش يرحم غير الرب من هو الانسان يا احبائي انما وضع وجوهنا في التراب والكتاب بحكمة الروح القدس سجل لينا قصص وسير عن ابطال احنا مش احسن منهم بنوعظ عنهم و بنقول كلام كتير لكن يا عالم لو تخلت عننا نعمة الله أي واحد فينا إيه اللي ممكن يتعرض له بنسمع كتير عن لوط وشهادة لوط وفشل لوط وراح سدوم وعاش في سدوم وحتى أعمال العناية فشلت في إنها تطلع سدوم من قلبه بعد ما تعرض للسبي ورجع تاني يعيش في سدوم قعدتك بالخسارة انت انت حبيبي ايه اللي انت مستفيده في الدنيا بالشكل ده لا انا مستفيد منك ولا انت سعيد انت بتعذب نفسك البرة كل انطبار وطول ما حياة الله فيك مش هينفع تعيش خاطي اصلا انت لا هتحصل ده ولا هتحصل ده يبقى من الافضل جدا ان تضم وتستريح وتيجي عندي فوق وكفاية لغاية كده لان وجودك مخرب ومهين في العالم انا حاطك هنا عشان تبقى شهادة ليا وتمجدني لكن اذا انت وجودك هيسبب اهانة وعار على الشهادة فمن الافضل جدا كفاية لغاية كده وده اللي حصل مع شمشون اشرنا اليه في المؤتمر لكن برضو اقول تاني للتحذير اللي يقرا تاريخ الشاب ده ده بطل من ابطال الايمان ونقرا اسمه ضمن ابطال الايمان بتوع عبرانيين 11 لكن البدايه كانت حلوه جدا كبر الصبي وباركه الرب وابتدا روح الرب يحركه في محله دان بين صرعه واشتاول كنا نتمنى ان البدايه دي تستمر فيذهب من قوه الى قوه بس كان روح الرب بيحركه لما كان نذير بالحقيقه للرب كان شيئا اخر في اعماقه يحركه في اتجاه مضاد فينزل الى تمنى والى كروم تمنى وينزل الى غزه وينزل الى وادي سورق ثلاث مرات وكل مرة من أجل شهوة جسدية عارفين يختم أصحاح 15 بكلمة يقول وهو قضى لإسرائيل كم سنة عشرين سنة بس ده ما كانش لسه مات ده لسه قصة طويلة محزنة جدا في أصحاح 16 فصح 16 حصلوا حادثتين مأساويتين الحادثة الأولى أنه نزل إلى غزة إلى امرأة زانية والحادثة الثانية أنه أحب امرأة اسمها دليلة في وادي سورق وخرب الدنيا في أصح 16 بس قبل ما تيجي الأحداث دي والروح القدس يسجلها قال لنا عارفين شمشون مات مات بنهاية أصحاح 15 وانتهى تاريخه وهو قضى لإسرائيل عشرين سنة في نظر الله انتهى انتهت شهادته وانتهت خدمته وما عاد نافع لأي شيء والأحداث اللي جت في أصح 16 كلها كأن روح قدس عايز يقول كل اللي حصل ده ما كانش مفروض إطلاق يا ريته مات فعلا قبل أن تصل الأمور بهذا الشكل وآخر أصح 16 مات فعلا ومات مع الفلسطينيين مات في عز شبابه مات قبل الأوان بوقت طويل كان روح الرب هو شاب صغير بيحركه بين سرعة وأشتؤول عارفين لما مات جم اخواته وشالوه ودفنوه فين بين سرعة واشتؤول نبكي واحنا بنقرا قصة هذا الشاب حيث كانت خطة الله في حياته شيء ومكان معين واعمال صالحة في فكر الله ان ينفذها لكن خد سكته للاخر فدفن بين سرعة وأشتؤول إذا ضلت خطايا عن مسار دربك علمنها تسرع الخطوة رجوعا نحوك اعمل معروف ما تسيبنيش اخوض في سكة غلط للنهاية حط لي الحوشات الالهية والسياجات الالهية اللي بيها تلجمني ما تسيبنيش لنفسي يا رب انها مأساة ان نرى شخص يمضي في هذا الطريق للنهاية والله يسيبه يعني عادة عادة رحمة الله ما بتسيبناش لكن لو حصل يعني قد ايه نشكر الله من اجل اعمال العناية العائقة اللي بتحجز على الغلط بقى الواحد في مخه شيء معين ومخطط له وناوي يعمله لكن اعمال العناية الله يسيطر على الامور ويروح محجز وانت مجنون انت رايح فين وهتعمل ايه ولما الواحد يفوق لنفسه يقول يا يا دي المصيبة ازاي كان هيحصل قد ايه اشكرك لانك رحمت وسترت لكن يا احبائي نضع وجوهنا في التراب اذا فشلت اعمال العناية العائقة انها تفرمل واحد جامح ومصر انه يكمل في السكة دي للاخر كلما لا يأتي بثمر ينزعه ده النوع الاول النوع الثاني ما يأتي بثمر ده حلو ده ده مثمر وده حياة المسيح بين فيه كنا نتوقع فيقول ما يأتي بثمر يشجعه لكي يأتي بثمر أكثر بس ما قالهاش كده امال قالها ازاي ينقيه وينقيه التنقية مش بالسهل تنقية الغصن معناه ان الكرام كل يوم يفوت ويفحص الاغصان الغصن ده حلو بيجيب ثمر بس في نبت غريب طلع يتعامل معاه بالسكين الحادة او المقص ويقص يقص ايه يقص الزيادات يقص الفروع اللي ملهاش لازمة بس القص ده مؤلم لان دي حاجة انا بحبها واحيانا تبقى يعني متعلق بيها جدا نبت غريب يقول لي يا حبيبي دي هتعطلك اقول له بس بحبها يا رب بحبها يا معروف سيبها لي وما تخافش ومش هتعطلني هو شايف اللي يعطلك واللي ما يعطلك وانت تعرف اكتر منه هو حكيم هو حكيم ممكن تكون علاقة نبت غريب مش طبيعي يقص وعنده مية طريقة أحبائي يظبط بيها المؤمن وينقيه من كل الحاجات اللي هتعطل الثمر أو هتسحب العصارة لتفريعات عارف ببساطة أقول لك وقتك هتعطلك في وقت يمكن هي حاجة بريئة جدا وما فيهاش مصيبة وما فيش شر ولا حاجة بس انت بتعمل حاجة معينة مشتتة وقتك ومشتتة تفكيرك ومشتتة تركيزك وطاقاتك انت ممكن تكون مثمر لحساب الله احسن من كده لولا الحاجات دي لا الحاجات دي حبيبي بلاش منها لو جت مني خير ما جتش مني هتيجي منه هو بطريقته بس دايما التنقية مؤلمة حلو ومثمر لكن عايزه يكون احلى واحلى ويأتي بثمر أكثر لأن الجو جو مسؤولية وإحنا في العالم نتوقع المعاملات التأديبية طبعا وإحنا دي ما فيهاش استثناء كلنا زي بعض وكلنا لينا أب واحد بيحبنا كلنا وحريص على مصلحتنا كلنا وعلى اننا نكون مثمرين كلنا عينه بترقب الكل الصغير والكبير وبيلاحظ كل شيء اي حاجة في بدايتها تطلع وهي لسه في البداية يا حبيبي سهلة لكن لو جدرت قوي وتأصلت قوي في كيانك هتبقى صعبة ومؤلمة لكن لازم تنزع لانها هتعطل نموك وحياتك الروحية وثمرك قبل ما اكمل في الغصن المثمر اقول النوع الثالث النوع الثالث في عدد ستة يقول ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغص فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق ده ايه ده ده غصن حقيقي في الكرمة ولا ده كالغصن طب ايه حكايته ده ده حكايته ببساطة انه مع الزمن ثبت انه مش مؤمن حقيقي احبائي مش كل اللي رفع ايده وطلع لقدام وقال انا ه- يعني عزمت ان انا اتبع المسيح واقبل المسيح بكده لا مش الكل ممكن عشرات يعملوا الحكايه دي واحنا كبشر انا ما اقدرش احكم هل ده حقيقي ولا ده مش حقيقي دي حاجه يعرفها الرب بس يعلم الرب الذين هم له لكن عارفين الحكم في الحالات دي ايه الزمن الزمن سيبه مع الايام وشوف الغصن الحقيقي ثابت وحياة المسيح بين فيه مع الوقت الغصن الحي بينمو لكن ده مش باين له نمو ابدا ولا باين فيه حياة ولا باين فيه حاجة ابدا بس ربما مش من الاول اقدر احكم عليه لكن سيبه للزمن والزمن بيكشف مين كان حقيقي ومين كان مزيف منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا انهم ليسوا جميعهم منا الزمن بيثبت هذه الحقيقة مين استمر مع الرب لأن ده الغرس الإلهي اللي الآب السماوي حطه ده ده ما فيش حد يلعب فيه ولا يقدر يعمل فيه حاجة أبدا ده الله اللي عمله والله قادر أن يثبته ده مش ممكن يتشك فيه أما التاني مزيف مزيف ومع الوقت ثبت انه مش غصن حقيقي عشان كده ده مصيره انه يطرح في النار يجف ويحترق يقول لنا كده عوامل الإثمار أول حاجة تنقية الآب الكرام الحكيم تاني حاجة يقول أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به يعني إحنا محتاجين المعاملات الإلهية للتنقية ومحتاجين الكلمة التي تطهرنا وتنقينا كل يوم الحاجة الثالثة الثبات في المسيح الثبات في المسيح عمليا طبعا كل مؤمن حقيقي ثابت لكن انا محتاج عشان تظهر حياة المسيح فيا وهو ده الثمر على فكرة الثمر ان انا مش اعمل حاجات للمسيح او حتى اجيب نفوس للمسيح كل ده حلو لكن هنا الثمر المطلوب ظهوره هو صفات المسيح وحياة المسيح قدام العالم وهي دي الشهادة ان الناس يشوفوا مسيح على الارض بيتحرك بيتكلم بيعمل بيتصرف هي دي الشهادة أقوى شهادة أن أمثل المسيح في المكان اللي أنا فيه بحياتي وكلامي وسلوكي أحتاج إلى أني أثبت النظر على المسيح أتعلم المسيح أتشرب من روحه وطباعه وأخلاقه مهم جدا يا أحبائي عشان أمثل المسيح أني أتعلم المسيح اتعلم المسيح ولما اقيس نفسي على اللي انا بعمله يجي الروح القدس يقول لي لم تتعلم المسيح هكذا اللي انت بتعمله ده ما كانش بيعمله المسيح يبقى انت لازم تتظبط زي ما كان المسيح بالتمام في يوم من الأيام كان على أليشع أن يمثل إيليا الذي سيرحل إلى السماء وإليشع عشان يمثل إيليا كان حاسس بالصغر أنا أنا أروح فين ده أنت أنت بطل عظيم أنت هتغيب والشيلة كلها هتتحط عليا أنا الأمر صعب جدا أنا عايز نصيب اتنين من روحك عليا قال له ماشي رغم انك صعبت السؤال لكن ان رأيتني اوخذ يكون لك والا فلا يكون فتصوروا المنظر يا احبائي أليشع حاسس ان ايليا بين لحظه والتانيه هيتاخد منه ومطلوب عشان يحصل على القوة اللي هيعيش بيها بعد ايليا ويمثل ايليا على الارض مطلوب ان عينيه ما تفرقش ايليا ولا لحظة يقول وفيما هما يسيران ويتكلمان وإيليا عمال يتكلم في حاجات وأكيد إن الحديث جذاب جدا لكن ما سرحش منه ولا ثانية واحدة أيوة قول قول وأنا سامعك بس عيني عليك ومش هحول النظر عنك إطلاقا وطول ما هو في الوضع ده يحصل على القوة بلا شك جت المركبة وفصلت بينهما وهو شايف إيليا صاعد في راسه سقط عنه الرداء ثلاث حاجات ميزوا أليشع في رحلة اليوم الأخير الحاجة الأولانية أنه لازق فيه ويقول له حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك لازق جنبي سلام على مؤمن مشغول بالرب بالشكل ده بيحب الرب بالشكل ده متعلق في الرب بالشكل ده من الصبح لليل وهو قلبه مع الرب ايوه بيشتغل طبعا وبيمارس حياته العاديه لكن قلبه متعلق في الرب آه باجي الاجتماع عشان اشوفك يا رب بروح من الاجتماع وانا مشغول بالكلام اللي انت كلمتني بيه يا رب لما بنام بحلم بيك يا رب بنتظرك يا رب يمكن تيجي الليلة دي يمكن تيجي الصبح ما جيتش في الصبح هتيجي بالليل ما جيتش بالليل هتيجي الصبح انا عايش هنا اما انا فامام السماء المرنم بيقول كده حيث ارتقى سيدي وكما صار هنا سأسير أنا على ذات الدرب بنفس التوجه بس تحتاج إلى نعمة كبيرة الحاجة الأولى لا أتركك حي هو الرب حية هي نفسك إني لا أتركك الحاجة الثانية انه بعد ما سقط رداء ايليا راح اليشع خلع رداءه الشخصي وعمل فيه ايه مزقه مزقوا قطعتين بس كلمة معناها انه مزقوا بطريقة ما ينفعش يتخيط تاني ولا يتلبس تاني ليه انا مش ناوي ارجع له ده تاني الاشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديد نمط حياتي القديم انا مش ناوي ارجع له علاقاتي كلماتي اصدقائي الحاجات اللي ما كانتش مظبوطة انا مش هرجع لها تاني مزق تصوروا احبائي لما بعد سنين مؤمن يروح مدور على الثوب اللي, اللي مزقه يوم ارتبط بالمسيح ولا نرقعه ونخيطه اصله طلع موضه جديد اليومين دول يعني هو ده اللي طالع هو ده اللي طالع ايد الخيبه يا حبيبي يوم ارتبطت بالمسيح عن قناعة تامة مزقته وقلت انك مش هترجع له تاني بقي موضة دلوقتي وترجع له تاني عشان الناس بتعمل وانت حسيت ان هو ده اللي انت كنت بتعمله زمان عايز ترجع تعمله تاني كيف نمثل المسيح مزق القديم بحيث ما ينفعش يتلبس تاني الحاجة التالتة انه راح ماسك رداء ايليا مش عمله يعني تراث كده او حاجة يتبرج بيها لا لكن لبس رداء ايليا واستخدم رداء ايليا هو ايليا عمل ايه مسك الرداء ولف وضرب بيه الاردن راح هو ماسك رداء ايليا ولف وضرب بيه الاردن لكي نمثل المسيح علينا ان ننظر الى المسيح وكما فعل المسيح هذا يتطلب مني ان انا اقعد مع الرب كتير واتعلمه كتير واتشرب من روحه ومن طباعه واخلاقه وادبياته كتير افت فتاتا كما حكت لنا عنه الاناجيل وكما اشار اليه الروح القدس سواء في العهد القديم او الجديد الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا حياه الاعتماديه انا رب معرفش استقل عنك انا محتاج جدا اليك يا رب في الصغيره وفي الكبيره انا مش كبير في عينين نفسي ده انا اصغر واحد انا مسكين يا رب هل نتعلم هذا الدرس فنحيا في اعتماد كامل بدوني لا تقدرون كبار صدقوني كبرنا قوي في عينين نفسنا وكل واحد فينا بقى كبير وعارف يعيش لوحده مش محتاج مش محتاج انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء ويروح يعمل حاجات كتيرة قوي ويضيع وقته فيها وفي الاخر يكتشف انه تعب الليل كله ولم يأخذ شيئا بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا مش معناها انكم ما تقدروش تعملوا ولا حاجة لا انا عارفكم تقدروا تعملوا حاجات كتيرة قوي بس كل اللي هتعملوه بدوني بالجسد محكوم عليه بالفشل ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم زي ما اشرنا في احد الاجتماعات في المؤتمر حياة الطاعة ليها مكافأة من الرب لما انا اقول للرب حاضر يا رب اجي اطلب منه حاجة يقول لي حاضر يا حبيبي هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعله لك بس خلوا بالكم انه واحد الكلمة ثابتة فيه بالشكل الحلو ده هيطلب ايه هيطلب حاجة متوافقة تماما مع ارادة الله ورغبات الله ما هو ايليا برضو قال لأليشع اطلب قبل ان اوخذ منك وده كان امتحان لقلبه هيطلب ايه هيطلب ايه وانت ارميا 45 وانت فهل تطلب لنفسك امورا عظيمه لا تطلب نحن مش في يوم الامور العظيمه لكن احنا في يوم الامور الصغيره بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. يبقى في نتيجتين حلوين للثبات في المسيح. النتيجة الأولانية تطلبون ما تريدون فيكون لكم. النتيجة الثانية بهذا يتمجد أبي وتكونون تلاميذي يعني الناس تتفرج عليكم امال الشهاده ازاي الناس بتتفرج ولما يشوفوا حياة المسيح يقولوا فعلا دول تلاميذ المسيح شوفوا قالوا على التلاميذ كده ان دول كان مع يسوع اللغة تبان المنظر يبان المظهر يبان التصرفات تبان اللبس يبان كل شيء يبان ان دول مختلفين دول مختلفين بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي وهو برضو أرجع لأليشع تاني وأقول أنه لما لبس رداء إيليا من غير ما ينطق ولا يتكلم عن نفسه ولا كلمة عارفين بنو الأنبياء أول ما عبر الأردن ورجع لهم بنو الأنبياء الذين في أريحة قبالته أول ما جم وشافوه قالوا إيه قد استقرت روح إيليا على أليشع من غير ما يقول ولا كلمة عن نفسه لكن هم حسوا بالتأثير ده حسوا بالمسحة الجديدة والهيبة الإلهية اللي على أليشع جم وسجدوا له إلى الأرض يكلمنا عن نوع الثمر زي ثمر الروح أول حاجة في ثمر الروح إيه المحبة وهنا برضو يقول إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي المحبة حطها في الأول وكانوا عايز يقول ما هو بص إذا ما لقيتش دي ما تدورش على الباقي دي لازم تكون واضحة جدا وأساسية جدا دي أول حاجة لازم تبان المحبة وبهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض العالم مش هيتأثر كتير بالمعلومات اللي عندنا لكن العالم يتأثر جدا لما يشوف المحبة المضحية العالم مليان بالأنانية دي روح العالم مدرسة العالم ان كل واحد أناني يبحث عن نفسه أولا لكن العالم يندهش لما يشوف ما بين المؤمنين وبعضيهم ناس بيحبوا بعض من غير غرض ناس بيضحوا عشان بعض ناس مرتبطين ببعض بالمحبة بالشكل ده ناس بيفرحوا لخير بعض مفيش أنانية لا مفيش أنانية دول تلاميذ تفتكروا يا أحبائي لما نعيش المستوى الحلو الراقي ده زي ما المسيح كان عايش ويبان فينا طاعة المسيح وداعة المسيح لطف المسيح رقة المسيح أحشاء المسيح حنان المسيح صبر المسيح احتمال المسيح تقوى المسيح تكريس المسيح عطاء المسيح اتكال المسيح يعوزنا الوقت يا احبائي ده ده شخص عظيم جدا عايزين نفته فتاتا لما الناس يشوفوا فينا المنظر ده تتوقعوا مين يفرح بينا الاب السماوي يفرح بينا طب والعالم هيحصل له ايه لما يشوف المنظر ده هيقول يا سلام على الاخلاق العاليه العالم كله فساد لكن الناس دول مؤدبين قوي الناس دول احسن ناس تفتكروا العالم هيقول كده هيسقف للمؤمنين انهم اخلاق عالية ما هو الاخلاق العالية دي بتدين الشر واذا العالم حس ان مسلكنا التقوي بيدينه يبقى يعني المؤمن مش ممكن هيسلم ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه ابغضني قبلكم ماذا فعل العالم في المسيح هو كان في زي المسيح على الارض في انسان ظهر في حياة ظهرت على الارض مثلما عاش المسيح على الارض السماء كانت مبتهجة بيه ومتهللة جدا لكن العالم عمل فيه ايه العالم ما استحملهوش بسبب بره العالم ابغضه جدا ورفضه جدا ليه قتلوه لانه بار والعالم لم يحتمل حياة البر لان حياة البر دي كانت نور وهو قال هو قال انا هو نور العالم كلمة نور العالم هنا مش يعني حاجة حلوة كده تنور العالم زي ما يقول الواحد انت منور لا هنا يعني يكشف شرور العالم وفساد العالم وخطايا العالم وعدم الايمان اللي في العالم يفضح العالم طب العالم اتفضح بالنور ده هيعجبه النور لا يا احبائي ولا واحد من الاشرار هيعجبه النور وده اللي قريناه في يوحنا ثلاثة في المؤتمر كل من يفعل السيئات يبغض النور مين بيكشفني ومين بيفضحني النور ليه احنا في العالم احنا نور في العالم احنا نور في العالم من غير ما نتكلم ولا ندين بس حياتنا المختلفة نور هم بيعملوا انت ما بتعملش نور بس مش هيعجب العالم حط في ضميرك انك ستعاني بسبب عداوة العالم هذا ما فعله العالم في المسيح قتل المسيح عشان خلاص يتخلص من الشخص ده اللي كشفهم وفضحهم قتل المسيح متى يموت ويبيد اسمه العالم فوجئ بانه اللي مات ده اتريته كان حبة الحنطة بس واحد مات فعلا بس هو مات من هنا وجاب ايه ثمر كثير من نفس الصنف ونفس النوع والارض اتملت مؤمنين فيهم نفس حياة المسيح بالتمام نفس الخصائص حاجة تجنن بالنسبة للعالم لما احنا واحد ما استحملناهوش اتى بثمر كثير الارض اتملت مؤمنين واتملت حياة المسيح بالشكل ده يا العداوة والشراسة لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم صنف الحياة ده العالم ما يطيقهوش مع انه غالي جدا وثمين جدا في نظر السماء انه حياة ابن الله في المؤمنين ده موقف العالم وعلينا ان نتسلح بهذه النيه نيه الاحتمال والصمود علينا ان نعرف مش بس ماذا يجب ان نفعل لاجل الرب بل ماذا نحتمل لاجل الرب ما الذي يعيننا على الاستمراريه في حياه الاثمار والشهاده الناجحه وسط العالم المعادي في الشكل ده الروح القدس اللي ختم بيه الأصحاح ومتى جاء الروح أو المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء إن الروح القدس هو الذي يعين المؤمن في رحلة حياته لكي تؤدى الشهاده به شهاده ناجحه ومؤثره بالكلام وبالحياه وبالتصرف وبالمظهر التقوي الذي يليق بقديسين احنا في جو معادي احنا نبات صحراوي مش عايزكم تنسوا الحكايه دي ابدا والنبات الصحراوي يحتاج الى القليل من المياه ويعيش تحت ظروف صعبه جدا لكن يعيش ويؤدي دوره تماما ربنا مهيئه كده بتكوين معين زي النخل النخل برضه نبات صحراوي عمركم شفت حد بيسقي نخله لا طبعا هيسقي نخله ازاي يتقص يحصل فالماء عميق يثمر لو كان في صحراء يتعرض لظروف صعبة جدا يميل وقت الإعصار إنما غصن لا ينكسر الشمس تلفح فيه البلح يستوي ويحلو أكتر يجيب الأحجار بثمره يرتفع فوق الأحجار كبير وعالي وناضج لكنه نبات صحراوي يقاوم العوامل المعاكسة ويثبت ويستمر بس في نفس الوقت ما يعوزش مية كتير فكثرة المياه تضر وما تفتهوش وكثرة التدليل تفسد المؤمن روحيا تضره ما تفتوش دعونا نقنع بهذا الفكر ان القليل القليل يكفينا في الرحلة القصيرة القليل من مصادر الانعاش الارضي الامور الطبيعية البريئة زي ما حكينا في المؤتمر ان يعني زي جدعون اللي كان ياخد بإيده كمية مية قليلة ويشربهم على السريع لانه رايح حرب يعطينا الرب نعمه علشان نكون كذلك في الرحله القصيره وهو جاي يوما وذا قريب كلنا هنبقى مشابهين صورة ابنه حواليه في المجد لكن واحنا لسه على الارض دعونا نكون مشابهين صورته امام العالم له كل المجد